العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذه من مشيئة الله عز وجل الحلقة الثالثة عشرة في سلسلة حلقاتنا في الحديث عن السيرة العاطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامة اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامة اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامة اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قطمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض وارحم كل ميت واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين كما نسألك يا مولانا ان تشرح صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم توفنا على الاسلام اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا يوم الاثنين الماضي ان موضوع حلقه درس اليوم ان شاء الله هي خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف بدعوه اهل الطائف الى الاسلام ثم قفوله او رجوعه الى مكه بعد أن لم يستجب له أهل الطائف ثم عام الحزن ووفاة السيدة خديجة رضوان الله عليها ووفاة عمه أبي طالب وقلنا أيضا أننا سوف نتحدث بمشيئة الله عن رحلة الإسراء والمعراج وما فيها من حكم وعبر ودروس مستفادة لنا ولأن الموضوع طويل فبدون مقدمات ندخل في الموضوع على طول مش هنقدر نعمل مقدمة النهاردة علشان نقدر نقطع خطوات السيرة العطرة لأن الدروس المستفادة من هذه الدروس الثلاثة دروس كثيرة وعبر جليلة ويكفي أن فيها أمر الصلاة والحديث عن الصلاة ولازم طبعا لما نيجي لموضوع الصلاة نتوقف كثيرا كثيرا كثيرا نقول بعد حمد الله والثناء عليه بما هو اهله والصلاة والسلام على خير الانام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اهل مكة وقفوا من الدعوة الاسلامية موقف العذاب ودي سنة الله في الخلق هذه سنة الله في خلقه هو كما قلنا الاثنين الماضي الصراع الأزلي بين الحق والباطل نفسي صراع بين أهل الخير وأهل الشر فقلنا الاثنين الماضي إن كان بعض النصر المؤقت بعض النصر المؤقت لأهل الباطل على أهل الحق ده ما يطبش أهل الحق بالذعر ولا بالخوف طالما أنت تسير على الكتاب والسنة فثق ثقة مطلقة في نصر الله عز وجل فسنة الله لا تتخلف في كونه أبدا لأن سبحان الله العظيم القوية في الصراع بين الحق والباطل هو صبر أهل الحق على الحق لازم اكون صابر مع الحق بتاعي لكن الانسان عديم الصبر هو انسان لا نصر له يعني الانسان اللي سريع في غضبه وسريع في زهقه وسريع في ضجره ويعني ضيقه بالمصابرة وبالمثابرة على نصر حقه هذا انسان سبحان الله العظيم نستطيع ان نقول النصر ليس او لا يكون ابدا حليفا له يعني مثال او امثله سيدنا نوح اول الدعاء على وجه الارض عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في بيته زوجة كافرة وابن كافر ودي بتخليك انت يا مسلم لا تقنط من رحمة الله يعني مثال زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط وابن سيدنا نوح يجعلك انت لا تيأس من هداية زوجتك ولا تقنط من رحمة ربك لأن لما تقرأ القرآن كده تبدأ بسيدنا نوح عليه السلام لغاية سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم السورة رقم 111 في القرآن سورة ايه؟ سورة المثل فيما يتحدث القرآن فيها عن عم النبي وزوجة عم النبي يعني عن أبي لهب وعن مين؟ وعن حمالة الحطب اللي هي مين؟ أم جميل. أم جميل احنا قلنا دي أخت مين؟ أخت أبو سفيان. يعني أخت يا أخي عتاولة في ال- ها يعني أم جميل تبقى إيه؟ بنت حرب. يبقى عمة معاوية. عمة معاوية وأخت أبي سفيان. أبو لهب ده عم الرسول شقيقه. أو أبوه. يبقى اذا انت لما تلاقي الواد ابنك يعني مش راضي يصلي ها ما تقرفش قوي تبقى خلاص بقى خلاص قطعنا فيه الفرق خلاص ما احنا يئسنا لا لا تيأس لان تستغرب ايه طب القران اشمعنى جاب سيره ابو لهب طب ما جابش سيره ابو سفيان ليه؟ لا ما ابو سفيان اتم الله له النعمه بالاسلام ما جابش سيره خالد بن الوليد ليه؟ لان الله اكرمه بالايمان بنفس سيرة عكرمة بن أبي جهل ليه؟ لأن برضه ربنا تمم له بالإيه؟ بالإيمان وصار صحابيا من صحابة الحبيب. يعني إذا أنت لا تقلق من رحمة الله لأن سيدنا علي بيقول سبحانك سبحانك قطرة من فيض رضاك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. قطرة من فيض جود الله قطرة واحدة الأرض تغرق مية قطرة من مية وجود الله تخلي الأرض كلها سبحان الله ولما حد يحب ربنا يقتلها يقول لها أنت يا عصارة بتاعت حضرة الحبشة ما تنزليش السلام وغفر أنت بقى ولا تلحق الله لكن هذه كما قلنا في الاثنين الماضي هذه نعمة مطلقة يجب أن تحمد الله عليها نعمة المطر ولا تتبالك ولا بتفكر فيها لكنها نعمة عشان المية تيجي وتوفر في نهر النيل وتاخدها في حفظ المية تنقيها او ما تنقيهاش المهم انك مفرق حاجة زي المية وخلاص هي مية المهم بتشربها على انها مية وهي مية ان شاء الله اغلبها مية خلي بالك وما غلب كان الحكم للغالب ها؟ صحيح تعريف الماء لا طعم لا لون لا رائحة ثلاث صفات اللي انت لازم المية اللي تتوضى منها تكون ايه؟ ملهاش لا لون ولا طعم ولا ايه ولا ريحه والله الثلاث حاجات في الميه اللي في الحنفيات بتاعتنا لكن بناخدها على انها ميه غطى بالك وتوضى خلي بالك وما تشمش وتوضى ها وما تسويش وتوضى يبقى انت لا اذا لن ترى لونا ولن تشم رائحه ها خلي بالك انت ولن تذوق ايه طعم يعني انت بتتوضى عفوا حوادثك الثلاثه وارجي ميه ان شاء الله ما عليك فهذه نعمه مطلقه يجب ان تحمد الله عليها نعمة نعمة الله دي نعمة لا توازيها نعمة ولذلك الراجل ابو حزم بص كده بعين اليقظة قال له يا امير المؤمنين اتبعني ملكك قال له لا في حد يبيع ملكه لا انا امير المؤمنين والملك بتاعي ده فين من الصين للمغرب ده على حدود فرنسا زي ما قلنا حدود باريس ب 150 كيلو لغايه فين في الحبشه افريقيا يعني العالم كله ابيعك كل ليه فسكت ابو حازم ثم طلب كوبا من الماء عشان يدي هارون الرشيد درس عملي عقيده قال له يا امير المؤمنين لو منع عنك هذا الكوب من الماء بكم تشتريه؟ مفيش ميه وخلاص مفيش اشتري كوبايه الماء دي بقت ايه؟ قال بنصف ملك ما رضيش يقول ايه؟ بالملك كله بنصف الملك اشتري كوبايه الماء دي قال له واذا دخلت هذه الشربة الى بطنك فلم تخرج حدث لك ايه؟ احتلال جوز اجرك الله ربنا يشفي كل مريض اه سبحان في اللي عنده ثلاث جول وفي اللي عنده احتلال جول وانت من فضل ربنا بتجيك عبره بتتحكم في الجول سبحان الله وتفرغها عندما تريد المخ ينبه العبره ولا خلي بالك المثانه اتملت تبتدي تفرغني بعد ما تفرغ تقول الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى علي ما ينفعني نعم نعم الراجل تشكر دي برضه ربنا عليها شكر لله سبحانه وتعالى في ناس ما تتحكمش في البول الله يشفي كل مريض يا رب واللي عنده ثلاث بول زي ما نيجي في احكام الصلاه ان الله الوضوء قال يتوضا قال الفقهاء يتوضا لكل صلاه اللي عنده ثلاث بول قال يتحكم في البول بتاعه يتوضا ايه لكل صلاه وبعدين هل يصلي ولو تقاطر البول اثناء صلاته فليكمل صلاته وصلاته صحيحه ان شاء الله ده بتعترف بيه فاذا يا هارون يا امير المؤمنين دخلت شربة المية دي وما خرجتش بكم تشتريها؟ ها؟ قال له بنصف ملك يا اخر قال له تبا لملك لا يساوي كوب ماء لم يدخل وكوب ماء لم يخرج ها. ادي ملك كله ترجم له الملك بايه؟ بكوبايه ميه شوف انت بتكره كام كوبايه ميه ها؟ ونسيان نعم الله عليك ها؟ وكما قلت لك من قبل أنت تطلب من الله عز وجل النعمة ولو أعطاك الله على قدر طلباتك لما تقدمت خطوة في الحياة لو ربنا يديك على قد طلباتك ها ما كنتش تعيش يا رب آه، أوصل الشغل بدري ماشي ييسر لك أمر المواصلة وبعدين إيه عمرك ما طلبت ان ربنا يديك القوة البدنية اللي تقدر تقعد فيها في الشغل 8 10 ساعات ما تطلبش لكن دي قعدك ولا لا؟ تقعد هل طلبت من الله كل يوم هذا؟ تفكر ان العملية روتينية ايه يعني تروح الكرسي موجود والمكتب موجود ها؟ قالوا لي ان شاء الله ليه؟ والعياذ بالله واحد يعني يقول كده روح انا رايح آه، الخميس الجاي السوق عشان اشتري حمار طب قول ان شاء الله قال ليه؟ فلوس في جيبي والحاجات في السوق خرج فصل الحمار ده في ايده في جيبه ليه ابن الحلال الوزن والارض لقط الايه؟ القرشين راجع ايد ورا وايد قدام ايه يا بحر؟ اين الحمار؟ كنت رايح تشتري حمار من السوق قال له انا خرجت من بيتي ان شاء الله ووصلت الى السوق ان شاء الله فرأيت الحمار فأعجبني إن شاء الله فساومت البائع إن شاء الله فرضي بالثمن إن شاء الله فلما وضعت أموال جيبي يدي في جيبي فلم أرى المال إن شاء الله ودخلتم النار إن شاء الله والعياذ بالله ده واحد بيقول يعني شتمهم يعني قال لهم أنتوا علمتوني الأمر ها؟ لك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيه؟ آه من المشيئة إلا أن يشاء الله حاجة من غير مشيئة مش حاجه مهمه شيء ابدا لازم تقدم النتيجه يا يا- يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ايه ان شاء الله من الص- ما قالوش ستجدني من الصابرين ان شاء الله لا انما قدم الايه قال ان شاء الله بين الصابرين ان شاء الله بين الصابرين يبقى المشيئه عمر ما في واحد مسؤول يقول لك احنا باذن الله هنعمل كذا يقول احنا مدخلين في الخطه الخمسيه فنقول باذن الله يقول ليه ما الخطه موجوده ولذلك من سنه 52 لغايه دلوقتي ولا خطه اتنفذت لان ما قدمش المشيئه لم تتقدم المشيئه ولا قدم اسباب العمل اللي بيعمله لم يقدم مشيئه لم خط فكل عمل يخلو او تخلو منه المشيئه عمل مقطوع عليه او يعني محكوم عليه بالتكلف فلازم كل حاجه تسجل فيها ايه؟ المشيئه لازم باذن الله تقول ان شاء الله باذن الله قبل اي كلام ما دام الموضوع يعني الساعه 7 7 وخمسة يبقى فيها باذن الله على طول 7 والدقيقه فيها باذن الله لازم المشيئه ان شاء الله من الصبر لازم المشيئه سبحان الله فالقضيه سبحان الله من بدايه سيدنا نوح عندما يجد ابنه كافرا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين تعال اركب يا ابني بقى مفيش ما حدش هيعرفه فقال سآوي إلى جبل أقف جبل عالي وأقف يعصمني من الماء أقول بيجي منجا عن الإيه؟ الغرق قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا إيه؟ من رحم اللهم ارحمنا يا رب برحمتك أهل العلم يتوقفوا عند الجملة دي تآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لك كل الناس النهارده بتعمل عمل ابن نوح تآوي إلى جبل عقلي تآوي إلى جبل مالي تآوي إلى جبل عزوتي تآوي إلى جبل جاهي ومنصبي ها ولكن المهم أن تأوي نفسك إلى رحمة الله عز وجل وأن تفر من نفسك إلى الله اللهم اجعلنا من الفارين إليك يا رب العباد ما دام أنت فررت سبحان الله من نفسك إلى الله يبقى فررت من الركن المهدود إلى الركن القوي ها لو أن لي بكم قوة ها أو أوي إلى ركن شديد قال جبريل يا لوط قد آويت إلى الركن الشديد وهو ركن إيه؟ رب العبيد سبحانه وتعالى ركن لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الذي مش هينفع بئس سيدنا نوح واستوت السفينة على جبل الجودي تذكر نوح ابنه افتكرت امرأة قال يلا بقى انا جايب متعبة ها قال رب النبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ها في ال- في البدايه قال ايه؟ قال فحال بينهما الموت حال بينهما الايه؟ ليه؟ هو القران بيقول كده والقران بيسليك؟ لا. القران بيديك عقيده وبيديك حنان حال بينهما الموت عشان سيدنا نوح ما يشوفش بعينيه غرق ابنه والا قلبه يحن على موت كافر لك انا ما احنش على موت كافر المنتحر لا يصلى عليه وما ترحمش عليه ما ينفعش لاي سبب من الاسباب لا ينتحر الانسان ما ينتحرش ولذلك بنقول لاخواننا اللي بيستعجلوا اجهاض زوجاتهم يعني مثلا الست عندها خمس عيال كان حمل الحق يا مولانا عندي خمس عيال والاوضه مصانع والمرتب 60 جنيه ويعني لو خدت بالك من الخلفان اللي بيقولها لك ها؟ و... وانت عارف وفاهم وناس على البر يعني عايز ايه؟ آه، فتوى صغيره كده صغيره بايه؟ نزل للضخمه الوليه اه فتوى مننا نقدر نتوقعها؟ لا بس يا مولانا قالوا لنا ان ما دام قبل اربع شهور ها يبقى ممكن مين اللي قال لك؟ لا قالوا كده لا كذبوا عليك لان الخليه الحيه تكونت منذ اليوم اليوم الاول من الحمل فمن اشهرت من اليوم الاول من الحمل فقد قتلت نفسا بغير حق على هديه اه على هديه قد ايه عارف قد ايه ان كان اللي هيجي ولد يبقى 100000 جنيه وان كانت بنت 50000 جنيه بلاش من 1000 عشان يقول الشيخ بيقاومها بالألف عليك 100 جمل روح لهم بابا كده قول لهم ده بالجمل بكام ها واضرب ب 100 ديت الراجل 100 ناقة وديت الست ده 50 ناقة شوف بقى انت هتحط مراتك ثلاث اربع مرات اذا خلي ميزانيه ميزانيه مصر فيها ميزانيه قال لي آه، اي ميزانيه تتصرف فيها بقى شوف بقى البنك الدولي يرضى يديك ولا اتصرف بقى مش انت كنت بارد وبتجهض اللي بطنها وبعدين في نقطه المرأة عندما تريد الإجهاض هي أمام أمرين إما أن الذي في بطنها مقدر له أن يعيش يكمل يعني الحمل وينزل وإما أنه مقدر له أن ينزل فهي لما تتدخل خلي بالك لما المرأة تتدخل بالإجهاض ها فقد استعجلت قدر الله عز وجل وقضاه استعجلت ايه؟ القدر بتاع ربنا اللي ما تحصل مع انها لو سابته ها الى ان يحل يعني ي- يبلغ الكتاب اجله الصحفه هينزل من غير تدخل منها بتدخل الله ويبقى هي كسبت قضيه الايمان يعني هي لما تستعجل وتنزله هو هينزل هينزل فلما تستعجل فقد استعجلت قضاء الله عز وجل استعجلت الاقدار فلو سابته ربنا سبحانه وتعالى دي نقطه طب لو هيتم احتمال هذا الذي كان في بطنها هو ده اللي كان هيخلص المسلمين من البلايا بتاعتهم. مين عارف ان ده يبقى عالم صالح طبيب ناجح صنايعي بحفظ الله مدرس سبحان الله يعلم الالاف ها محامي يدافع عن الحقوق ها مخترع يخترع عن سرعات يعمل لنا القنبله الذريه اللي بنضرب بها اسرائيل مين عارف؟ يمكن ده خليفه المسلمين اللي يجتمع المسلمين عليه تستهون ليه؟ هو يعني اي زعيم او اي بلاش عن اي اي مسؤول في اي حته في العالم كان ايه الاول؟ شباب اوروبا في سلالة- في سلاله من الصين ها وبعد نقطه في قرار مكين ولا اتولد زعيم ها فليه انت تستعجل بالخطر ما تستعجلش ومش حد يضحك عليك ويقول لك كده اربع سنين لا الإشاف حرام من اليوم الأول من الحمل ولا يسبب بسبب إلا بسبب واحد بس أن يقول الطبيب المسلم الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة أن هناك خطر على حياة الأمة أو على حياة الجميع ولقد أعجبني أستاذ فاضل ذهب إليه سائل يسأل قال له أنا طبيب أمراض نفسية وتيقنت ان اللي في بطن الحامل دي هي متخلف ينزله طبعا لو حد قاعد على طول يقول لك اه استاذ دي عايزه مكاسب نزله اجاب اجابه طيبه اسمع الاجابه قال له نفرض بقى انا عندي عيل عنده 10 سنين ابني عنده ايه؟ 10 سنين كفيف لا يرى أبكم لا يتكلم أصم لا يسمع مشلول لا يتحرك وجبته لك اقتله قال طبعا لا قال له ده زي اللي في بطنك بالظبط قتله ازاي؟ يعني اعتبر ما في بطنها كائن حي لا يجب ان نعتدي عليه حتى ولو ثبت ان هو مشوه ودي بقى خلاف ايه ما بين الفقهاء هم عاملين عايز اقول يعني ان كان سوف ياتي متخلفا او معوقا او متاخرا او الى اخره فهذا هو قضاء الله وابتلاؤه الذي سوف يرفعك درجات به يمكن يدخلك الجنه عن طريق البنت اللي كانت متخلفه بنت اللي او ابنك اللي جه كبيب لا يرى او مجنون سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك فيه لا اله الا الله كرم لا كرم بعده يمكن سبب دخولك الجنه هو الولد ده او البنت دي ها؟ يبقى ليه تتعجل قضاء الله عليك صح لله لا اله الا الله حال بينهما الموت فكان من المغرقين رب النبي من الاهل وان اعلك الحق وانت احكم الحاكمين اسمع القضيه الخطيره في الايمان يا نوح جميل اللي بيقول العلي القدير سبحانه يا نوح انه ليس من اهلك وحي لك الله ده كلام في حد يقول ابني مش من اهلي ده ابني يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجاهلين أه؟ ليس من اهله انه عمل غير صالح وقرات ابن عباس انه عمل غير صالح فلما عمل غير صالح خرجت البنوه والاهليه يبقى الاهليه في الاسلام بايه؟ بالعمل الصالح رب اخ لك لم تلده ايه؟ لم تلده امك رب اخ لك لم تلده يديك اخ بالله تحبه ويحبك يمكن ما تعرفش اسمه اقرب لك من اخوك ابن ابوك وامك طب سلمان الفارسي قرأته ايه لرسول الله لكن رسول قال فيه ايه سلمان منا ها اهلا ليس طب ابو لهب يبقى ايه للرسول عم ابو لهب فين يوم القيامة وسلمان الفارسي فين يوم القيامة ها يبقى سلمان مع الحسن والحسين وعلي وفاطمة سلمان وابو لهب عمه وابو طالب فين والعياذ بالله يبقى اذا القضيه في الاسلام الاهليه بالايه؟ بالعمل الصالح العمل الصالح ولا كان ايه؟ المؤمن مرآة اخيه مراية اشوف فيها نفسي ولذلك قال احد العلماء لتلاميذه انا اريدكم لله انا بحبكم لله او بعلمكم لله او بقعد معاكم لله او يعني انا اريدكم لله وانتم تريدوني لانفسكم ده مش لله ما تنفعش لكن انا لله وانت لله الطرفين يبقوا لله يبقى المصلحه اللي بتجمعنا ايه؟ ورجلان ها التحابا في الله عملوا ايه؟ اجتمع عليه ايه؟ وتفرقا عليه ولذلك كان الحسن البصري راح واخد عزاله ومهاجر ايه حسن البصري رايح فين؟ هل اجلس اجلس مع اناس ان غفلت ما ذكروني وان ذكرت ما اعانوني وان نصحت غضبوا مني طب يبقى الله عليك اقعد معاهم ليه؟ ها؟ قال من الواجب هو عايز يقول لي عايز يدينا قضيه في الايه؟ في الاخوه يعني الاخ المسلم اللي انا غفلان ها يذكرني مالك يا فلان ما بتجيش الدرس ليه؟ ها؟ ما بتقومش بالليل ليه؟ ما بتشوفش اوضتك منوره بالليل الساعه 3 كده زي زمان ليه؟ انا مش شايفك كده ما بتجيش المقرأة لا اشوفك وهكذا يبقى ايه؟ مش حلو وبعدين ايه ذاكر مش يسيبه يتغر يقول له ايه فين الاثنين وخميس بتاع الصيام الحلو اللي كانوا كنا بنفطر مع بعض فين مش عارف ايه عمل فين ايه فين يعينه وبعدين النصحه ما يزعلش منه وقالوا ان العالم اهم من الانسان من ابيه وامه ايه انا ان الاب والام لو لقيوا النار بتاع الدنيا ولعت في ابنهم يطفوها قال العالم احن على ال- على المريد والتلميذ من ابيه وامه لان بيطفي عنه نار جهنم والله لو سبقت في نار الدنيا هتخلص صح ولا لا؟ لكن لو سبقت في نار جهنم يا صديقي ها لكن لو قلت لك قبل كده لو انت لقيت مراتك او ابنك ولعت فيهم النار بتعمل ايه؟ بتطفي ولا تقسمها بالنص تقول ابني اه مراتي لا هتطفي النار على دوله خلي بالك من باب اولى ان تطفئ نار الاخره على زوجتك وابنائك صح ولا لا؟ يعني انت لو مراتك طلعت من غير حجاب ولا نقاب ها هتعمل ايه في الاخره؟ هتولع في النار ها؟ يبقى انت تلحق تطفيها ولا لا؟ بايه؟ بالقدوه الحسنه وبالنصيحه وكما قلنا في يوم الجمعه يبقى اذا الانسان قدوه صالحه وخيركم خيركم لاهله وخير الناس انفعهم ايه؟ للناس واولى الناس بيك اهلك يا ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فتوحدوا الله لا اله الا الله يبقى اذا قد ترى ان للباطل جوله الباطل له جوله بس الجوله في الباطل مؤقته والمؤمن يرى ان الحق قادم ونؤكد مرارا ان دوله الباطل ساعه ودوله الحق الى قيام الساعه ان شاء الله يعني دوله الباطل ايه ساعه بالله سهلها شويه يعني نفرض دوله الباطل قعدت لها يوم يوم اليوم عند ربنا بس ايه؟ بس خليها تقعد يوم نص يوم يومين ها لكن للحق الآ- الاخره تبقى ايه؟ لاهل الحق للحق ولاهل الحق اللهم اجعلنا من اهل الحق ومن القائلين بالحق ومن القائلين بالحق ومن الذين يقبلون الحق يا ارحم الراحمين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الباطل خفيف كخفته يوم القيامه وان الحق ثقيل كثقله يوم القيامه الباطل في الدنيا خفيف زي خفته يوم القيامه والحق في الدنيا ايه ثقيل مين يقبل الحق فينا الا خلائق لكن ثقيل لكن في الميزان ايه ما شاء الله ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ميمما شطره الى الطائف كان الجماعة الأغنياء أصحاب الملايين بتوع مكة والطائف يشكوا في مكة ويصيفوا في الطائف وإخواننا اللي راحوا أرض المملكة في الحجاز يلاحظوا أن أرض الطائف آه، زي بالضبط عندنا كده سياسة يعني في اسكندرية زي المصايف بتاعتنا يعني فجو الطائف جو لطيف لأنه مليء بالدكاكين وجوها أصل مكة موجودة جغرافيا وسط جبال فالحرارة تبقى فيها دايما مكتومة سبحان الله ومن حكمة الله الجميلة الغريبة أن ربنا جعل يعني البيت الحرام الذي يحج إليه كل عام في هذا المكان شديد الحرارة لأن هذا المكان لا تستطيع أن تحيا فيه الميكروبات ولا الحشرات يعني في نوع من الميكروبات بعد درجة 30 و40 ما يقدرش يعيش مكة عمرها ما تقل عن الدرجة دي عمر مكه ما كان فيها درجه الحراره 10 فرش سبحان الله درجه الحراره الغريبه دي سبحان الله لا تعين فيها انواع معينه توصل 2 مليون حافز في مكان واحد وبالله عليك ده احنا في الجامع لو واحد عطس مننا عطسه كل جامع يروح عنده آه، امبولانس 2 مليون في مكان واحد وكل واحد يرجع سالم غانم وقد ثبت على مر التاريخ كله مفيش موسم حج يحصل الا وبعد موسم الحج بايام الارض السماء تمطر في ارض المملكه في مكان في مكه والمدينه اثر غزير كانما يريد ان ينقي ارضا مما علق بها. حكمه الله حكمه الله سبحانه وتعالى. توجه تلقاء الطائف وذهب طبعا يعني ولله ولرسوله المثل الاعلى نفر واحد من المرشحين عايز ايه يروح عند بيوت شويه ناس يروح عند مين في المنطقه عند الناس اللي معروفين اللي لهم ايه تاثير او اسمه اه او مكانه هو راح عند ايه شويه بيوت من البيوت دي رفضوا ان يتبعوا له انت اللي بتزعل اواما ان مراتك تقدر تزعلك مره ولا جارك ولا ابنك ولا صاحبك شوف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سايب مكه ورايح الطائف وناوي يعرض نفسه على الناس ثم انا قولوا لا اله الا الله تفلحوا انا رسول الله اليكم والله لا ت- لا تموتن مثلما تنامون ولا تبعثن مثلما تستيقظون سبحان الله وانها اما جنه ابدا او نار ابدا اللهم اجعلها جنه ابدا يا رب سبحان الله لكن ما فيش فايده القلوب لما تتحجر والله ما تقولش لان زي ما قلت لك قبل كده الايمان ده عامل زي الفيشه بتاعت الكبت اللي بتتاكل فيه او الراجل اللي بتسمع فيه تحط الفيشه تلاقي يا اخي سبحان الله او التلفزيون تحط الفيشه تلاقي الراجل طلع على الشاشه تشيل الفيشه الراجل ده حط سبيل هكذا الايمان حط الايمان الى المكانه والرفق واللين والرحمه والرضا والثقه في الله والامن ها، والاستقامه وعدم الخوف شيل الفيشه عدم الرضا ضيق الصبر عمود الوجه تقصير الجبين آه ما ما يتحملش اخاف من مراته اخاف من عياله مش مش- هي مساله ايه؟ فيشه الايمان حط فيشه الايمان شغل الدنيا كلها سبحان الله ولذلك الراجل اللي كان بيسموه الزعيم الملهم ده ها جه في سنه 69 بعد النكسه جمع المستشارين بتوعه قالوا من ايام الدكتور الثانويه العامه ها بيبقوا رضاع وقاعدين اول ما يدخلوا الجامعه يعملوا مظاهرات ما تدرسوا لنا الحاله قعدوا الخبراء يدرسوا قالوا له بيقولوا للزعيم يعني السبب الاساسي الكتاب اللي ما يعلمه غير ربنا ده اللي اسمه عبقري خالص بتاع بتاع العقاد ده بيخلي العيال تتسحب بال- بال- بالجهاد وبال ها بالنصر للحق وقول الحق ولا يخافون في الله لوم اللائم يعمل ايه؟ الغوا عن طريق خاص وراح مدرسين العيال ايه؟ كتاب اسمه حافظ وشوكه ولا شوكه وحافظ ولا ايه؟ خلي بالك مده هي الناس الثاني راحوا ايه؟ جايبين لهم كتاب لفرح حسين قال لك يلا بقى اهو كلام كتير وخلاص مع ان طه حسين مسكوك في الكلام اللي بيقوله كله من الالف للياء ولا كلمه ما كنتش نبوها من كلام طه حسين فالحق او عندما يتغلغل الايمان في شغاف القلوب يعمل خير كبير قوي ولذلك انا بكرر دايما قصه السحره بتوع سيدنا موسى انا عايزك تثبت على الحق ولو للحظه يمكن الموت يجي لك بعدها يبقى تموت وانت ايه؟ وانت على الحق يقول لك قال لك يا اخي تعيش يوم راجل ها ولا تعيش سنه ها خلي بالك خلي بالك يعيش يوم راجل والراجل يقول الحق انا خدت وال وال وال وال وان ما خدتش وان ما خدتش قول وان قلت لكن لما تخاف قلت كلها يبقى اشرك من مصاف ال- سحرة فرعون كانوا كام؟ قالوا يحمدوا بالتفسير كانوا 60000 تخيل 60000 تنبل قاعدين يشتغلوا في الحاشية بتاعت فرعون السحرة في الزمن الحديث عبارة عن آه، إعلاميين وصحافة دول إذاعة وتلفزيون وهدول إيه؟ سحرة دول الله هو إبليس يعرف يعمل معاك اللي بيعمله معاك التلفزيون الساعة 12 يعني تبقى عليك خلاص هتموت من النعم تطلع من يقول لك وتبدأ سهرتنا الآن يا سلام ولا أنا أنت ونقوم نصلي الفجر أنت إزاي؟ كيف تبتدي سهرة نص ساعة على خير بس ها روح أنت مع السلامة أنت عين عايز تسمع آخر الأخبار بيجيب حاجه خبر كده خبر كده منتظر آه ليك ابن في ال- في العراق ليه ليك ابن في الخليج ليه ليك ابن في امريكا عايز تطمعين على اخبار العالم وبتاع آه سبحان الله لكن تبدا سهرات آه، تسمع الكلام ابدا براحتك بقى شوف اللي يبدا معاك خلي بالك فلو ابليس حاول يعمل واحد على الاقل من اللي بيعمله التلفزيون مسحوق سبحان الله العظيم ولذلك السحرة بتوع فرعون نفس القضية بتوع الإعلاميين بتوع الزمن ده سبحان الله العظيم قالوا إيه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ أتاري كان إيه؟ ده لهم أجرة كمان يعني بينفقوه بلوش يعني ضيع دنياه وأخراه ضيع الدنيا والآخرة ولعل أحد الصحفيين مرة منهم ناس كويسين طبعا ومنهم ناس منافقين واحد من المنافقين دول راح ايه كان حته مقال قال انا فوجئت واستيقظت بجرح الليل على قط رقاب عنيفه بالشارع قلت يا رب في ايه حركه بالجيش ولا ايه الموضوع فاكتشفت ان بيسحبوا نفق قدام الجرس بيعملوا نفق وبعدين آه، بيشتغلوا بالليل وبتاع المهم بعد المقدمه دي راح كاتب مقال كله نفاق ان العهد ده السعيد والعهد اللي فيه الاصلاحات والعهد ده اثار الراجل المسؤول الكبير ما اراك الا الايه؟ السطرين الاولانيين شوف عاقبه النفاق وحشه ازاي ارى ايه؟ السطرين الاولانيين راح منادي مين؟ رئيس مجلس الوزراء بتاع الصحيح في الطياره له خد واحد عندك صحفي كاتب لي آه، كلمتين آه، آه، ايه مش عايز كاتبه مش عايزين نعمل اصلاحات عشان كاتبه ينام الراجل عيني من اللي بياخد تاني مش عايز يقول له والله آه، يعني ده ده ده ده ده ده ده كمل ده في بيت ال- ده انت قريت العنوان بقى مكتوب هو تاني يقول له لا شوف عقيمه النفاق دي ازاي هو قاعد كان ينافق فتردد عليه انت بتنفق ليه؟ يا اخي لا اله الا الله قول بنور بالله مفيش داعي للنفاق النفاق لا يطيل لك عمرا ولا يقصر لك اجلا سبحان الله فأئن لنا اجرا لا نعم وانكم لمن المقربين ده احنا كمان هن هنرقيكم قالوا كويس اجتمعوا الرئيس بتاعهم واقف اللي هو بتاع الصحراء يعني قال يلا بقى ندخل يا موت اجمعوا امرهم اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ها مين يرمي الاول؟ قال لا موسى قال بل القوا فلما القوا رموا بقى الحبال والعصي يخيل اليه من سحرهم انها تسعى يعني اذا ايه الموضوع سحر سحر ويقال انها كانت عباره عن انابيب زي البلاستيك مليانه زئبق ومطاطه يروح راميها في الارض وعمال الزئبق ما يستقر في ال- في الانبوبه في ال- يعمل سكون يعني مع اشعه الشمس قال وان يحترم كان ايه؟ ضحى الى الشمس ايه؟ طبعا انا خاطر ما شاء الله الشمس كده في توصيف ربنا يجيبها نعمه ربنا يبارك سبحان الله فلا اله الا الله الناس هي لها ايه؟ وفي بالايحاء بقى بالايحاء يعني اللي بيقعد قدام الحاوي بيفكروا فعلا انه بي... بالله عليك لو الحاوي ده بيعمل اللي بيعمله ده صح ها ده كان يبقى اغنى واحد صح ولا لا؟ ده بيموت افقر واحد يا لو كان الحاوي ده لو عندنا في مصر مثلا يعني 10000 حاوي مثلا يعني يروح ايه يجيب لك آه، واحده كده وايه و- ويقلعها عشان الناس تبص عليه والعياذ بالله وبعدين تحط على ايدها صفيحه مثلا بطانيه ولعها نار تروح هو ضرب بالمسدس الصوت اللي معاه تروح الى اربع عصافير ضرب المسدس الثاني تبقى بطه الله ده كنا حلينا مشكله الامن الغذائي يعني طب ما طب يا ريت طب ازاي؟ فإذا ده العاقل يعني عارف ان ده كله سحر هو نفس القضية يخيل إليه من سحر لدرجة سعيد موسى نفسه هذا فأوجد في نفسه خيفة موسى يا يعني النبي الرسول الكريم ها حاجة ده تقرير تقرير مصير قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ده مين اللي قال؟ بس وحدوه لا اله الا الله يا سلام يا سلام على لفظ العظمه قل قلنا مش قال ربك ولا قال بقى قلنا قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك فقط ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى رابط سيدنا موسى العصايه بتاعته فايه التقمت كل الحبال في الألف خلاص فإذا هي تلقف ما يأفكون ليه؟ السحرة لأنهم مساكين ها؟ لأن أحيانا الواحد يسمع مثلا يعني مذيع أو راجل بيتكلم في الراديو يقول إيه؟ الراجل ده أزهري الراجل ده خريج دار علوم الراجل ده أداب ليه؟ فاهم ال- موضوع اللغة يعني وزن الواحد فقط بقى اه ده ده ده- لأنه حافظ أنسيب الزمالك واضح واضح من إيه؟ من ال- ال- الحروف نفسها مخارج الألفاظ واضحه قوي ان يبقى ايه؟ لانه دول الثاني الموسيقار والعياذ بالله كان بيطلع موسيقى يقول لك دي موسيقى فلان صح ولا لا؟ لانه له اذن ايه؟ موسيقيه اه الثاني يقول لك ده مسجد الثاني اللي عارف احكام السنه ولا كرهها ناقصه مسجد حته الغنى هنا مش مظبوط يبقى اذا ايه؟ وكل واحد فاهم ايه الفن اللي هو فالسحر فاهمين هنعمل السحر فلما لقيوا ان الاعصاب بتاعت موسى قالوا لا ده بقى ده احنا كل فنون السحر عارفينها ده اللي غلبنا ده لازم يكون غلبنا بقوة أكبر فإذا بالسحرة قد سجدوا لله رب العالمين قد آمنا برب موسى وهارون. اه ما في في تسليم بقى لأن سبحان الله من جنس العمل. فرعون بقى اتهد هنا مركزه بدأ ايه؟ يحتاج خطر آمنتم له أو به قبل أن آذن لكم شوف بقى اللي في الادب بتاع الكافر والفاجر والطاغي الطاغيه ده غلط انت بتؤمن بالله من غير اذنه يا سلام حاجه بعد اذنك كلنا بقى من بالله ها لان هو مقتنع يقول انا علمت لكم من اله غيري يا خبر ابيض ها انا هتقول ده هو في اله غيري يا خبر ابيض وانت فاكر القصه بتاعت الساحر م? قصه اصحاب الاخدود عرفتها؟ عايز اعرفها قصه كده سبحان الله طب طلع رسول الله انا عايز اخلي عندك عقيده القفص ده ما بيجيش كده مش تقرا القران وانت لا انا عايز يبقى العقيده تقوى دروس العلم اللي ما قوتش العقيده يا فلسفة. انا عايز العقيده والله العقيده لو قويت الجوارح اطاعت الثقه في الله زادت الطاعه استمرت الايمان زاد القرب من الله اقترب الخير عم القناعه الرضا القرب من الله استقرب كلها مبنيه على العقيده فنصوم الزمن والرسول يبني العقيده دول بيعملوا حاجه ابدا الا ايه؟ قولوا لا اله الا الله بقى بس بالايه؟ من جوه القلب هذا انا قصه اصحاب الخدود بس دلوقتي المهم سبحان الله آه، آه، امنت له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر هو من تحت راسكم الراس الكبير ال- ال- ال- ال- ال- ال- الراجل بتاع الصحراء ده الزعيم ده سبحان الله اه لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف اللي هو الايه؟ ده حجة ال- الطاغية طب ايه؟ التهديد هعمل واسوي واسمح واعمل ها؟ مش فاكرين الراجل اللي كان قال آه، انا مش هرحم ها؟ ها؟ ها؟ كان عنده مفرمة فيكم ده بيسأله مش عارف اه آه، أفرغ آه. سبحان الله أين بقى؟ ما فيش يعني ما تفتريش على الله لا عند الله دي صفة ال- ال- ال- الجبار هو الله القهار هو الله ها؟ اه القوي هو الله وانت عبد ضعيف لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا تملك نفسك موتا ولا حياة ولا أبدا سبحان الله فسبحان الله العظيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات لن نؤثرك يعني لن ايه لن نفضلك على ما جاءنا من الايه الامور واضحه العقيده الباقيه بينة. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا مين اللي فطرهم؟ يا سلام والذي فطر فاقض ما انت قاض اللي عايز تعمله عارف البلد ايه؟ اعلى ما تقدر كده بالبلد خالص كده عشان تفهم الحته دي. مكان ما تحط راسك حط رجليك. ها ده لمين؟ لفرعون ده خب- ده لسه من امبارح بيقول انا ربكم فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى دايما بقول الحديث ده كله ياخد 10 دقايق صح ولا لا؟ من ساعة ما سجدوا لانهم انتوا انتوا بتؤمنوا من غير اذن انا هعمل واسوي اعمل اللي يعجبك كل الكلام ده ياخد كام؟ 10 دقايق وراح عمل القربان وعمل ايه؟ وصلب وقطع و- قتل ال 60000 عشان يبقى ايه؟ هو برضه صحيح عايز يبقى دول عبره لمين؟ للغير لا اله الا الله ولكن بترتد دائما يعني ت- تدبيره في تدميره لذلك دايما الواحد يدعي على الايه؟ على اعداء المسلمين اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اه يجعل تدبير تدبير عليهم سبحان الله كل الحديث ده خد 10 دقائق الساعة الساعة ايه؟ تأخر ونروح عند الساعة متأخر تقول له حبسني أبي وهو حبسني ايه؟ أهلي أنا أتأخرون قبل لغاية ما السحر مات وتولى مكانه ايه؟ الولد بس كان الغلام ده تشرب الإيمان والعقيدة جه الوزير عين وزير الملك عين خرج الملك على الله ده في رواية احنا كنا على هاتوه هاتوا الغلام اللي اتعلم السحر فدخل على الوزير قال له هشفيك او اسعى في شفائك ان امنت بالله قال له وما لله قال الله رب العالمين لا شريك له وصحيني قال له امنت بالله رب العالمين انت رآك وحيد الوزير راح يطلع يستلم للملك الملك الله ده الساحر وصل قال له لا ده قال لي لو امنت بالله قال الله هناك اله غيري اتر ايه اتر الملك من ايه ياخد ها خد بالك ف- جاب الولد قال قال قال له ربي وربك الله قال خذوه وفي مركب فضعوه وفي وسط البحر فألقوه فتوحدوه خدوه وركبوه في الأرض وحطوه ويب وسط البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت راح القارب مقلوب اللي فيه كلهم اتقلبوا وراح معزول ما عادش معاه الا الغلام المؤمن يا سلام على الدعوه دي لما تقولها على واحد بس على اخوك الغلبان لا اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت راح راجع قال له من الذي انجاك قال له الله رب العالمين خذوه ومن شاهق فألقوه خذوه أيدوه وروحوا رميله من فوق الجبل انت لما تعبد ربك حق العباده ويبقى عندك يقين يطير المخلوقات كلها خدم لك اهتز الجبل اهتزازا عندما قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت اهتز الجبل فوقع من فوقه الا الغلام فعاد سائرا على قدميه الى الملك عندما الحكايه يعني خرجت من الحدود ده قال له ايها الملك لن تستطيع ان تسلط علي الا ان تجمع الناس وتأخذ سهما من كنانتك وتقول بسم الله رب هذا الغلام فتضربني فأموت بس ده الحل الوحيد خلي بالك من الايه؟ من من من من, من, من النتيجه انت انا عارف- هو الراجل ده الملك خايف من ايه؟ من كمان الناس بتقول ملكوه هو فجمع الناس ده نازل سمع سهله أوي، احنا المهم عايزين نتخلص منك خلاص ويستهل بسم الله رب هذا الغلام وراح ضرب الولد خرجت روحه فاذا بالبلد كلها والقريه كلها لا اله الا الله امنا به وكفرنا بك ايها الملك ولا ملك الا الله يبقى هو كان خايف من ايه اصلا؟ راح حفر الاخابيب في الحفر ولع فيها الايه؟ النيران وقعد يرمي يرمي ها النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الى اخر ايات الله عز وجل المهم في القصه برضه جزئيه ثانيه ست عندها سبع اولاد هتؤمني بالملك وتكفر بالله تقول لا يروح واخدين ولد من ولادها يمينه انا تؤمني لا تروح الثاني الثالث الثالث السابع على كتفها بيرضع له من العمر أربعة أشهر فزي ما يكون قلبها لها قبل الباقي بقى يعني الست راحت قبل السبع دقايق بالريحة فتلع فتلكأت وتلعثمت وأرادت أن تظهر كفرها في لسانها بالله يا عشان ايه بالله عشان ايه تقول ايه الولد فإذا بالولد ينطق بلسان واضح يا أماه قصتي على الحق وأنه لا إله إلا الله فراحت واخدة بتاعه ورمي روحها في دار يا أمه سبحان الله يبقى إذا الحق لما الواحد يثبت عليه لا إله إلا الله ولذلك المؤمن دايما متصل بالله ودايما واثق في رحمة الله وعارف أن فضل الله واسع فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند كبراء الطائف فرفضوا الإيمان به فخرج للأسف الشديد لما ال ال الكفر يبقى مغلف للقلب والسواد بتاع الظلمة المعاصي يبقى حجب الإنسان عن نور الإيمان لا يرى هذا الإنسان إلا كل شر فأخرجوا بديانه وظل نفسه وقدمه يقذفوا الرسول بالحجارة لدرجة أن ما وضع قدما ولا رفع أخرى إلا وضرب بحجر صلى الله عليه وسلم يعني حط رجله يروح مرجوع رجله اللي في الارض يرفع رجله الثانيه يروح واحد منك من على رجله الثانيه وزيد بن حارثه معاه يحميه طب ده يحمي ايه؟ ده الفرد من كل اتجاه حتى سالت قدماه الشريفتان بدماء غزيره فسيدنا زيد قال يا رسول الله تعالى استرح في ظل هذا البستان نلتجئ لظهر البستان ونحط ظهرنا يبقى الظهر من ناحيه واحده شوف بقى لحظة البشرية الخارقة في رسول الله ولحظة البشر عندما يكون ضعيفا ولكنه يقوى بالله عز وجل وهو قاعد يحصل ثلاث امور الامر الاول شيبة وعتبة أبناء ربيعة صاحب البستان يبعتوا عباس الخدام بتاعهم عبد لهم بقص من عنب عشان سنة حنان كده يعني صارت فيه وقرباه قربه عباس بين يدي رسول الله فقال بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه هكذا دعوته عند كل طعام صلى الله عليه وسلم عباس الكلمة دخلت في بسم الله ده عمره ما سمع بسم الله في البلاد دي لان الطائف كانت مركز الله الله اللي ايه الصنم الكبير بتاع الجزيره كان مركزه فين في الطائف وغبل كان مركزه فين في مكه فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى واللات كانت في الطائف قال له ما هذا الذي أسمع قال ما سمعت قال سمعتك تقول بسم الله قال وهل هناك اله سوى الله من اين انت يا عباس قال انا من نينوى نينوى دي شمال العراق قال له من بلدي اخي العبد الصالح يونس ابن مكه عبد عباس في واحد دار التاريخ في بلد ما حد يعرف فيها تاريخ أه. وما الذي ادراك بيونس ابن مكه انت ايش عرفك قال انه اخي وانا محمد خاتم النبي قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله واقبل على قدمي الرسول يقبلها قدم اللي بتدم لمتعه بتمسح الاسى والالم للحظات ارتحل الحبيب الى جدار البستان فقال اللهم انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني سيدنا على مين يا رب الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له السماء والارض وطرأ عليه امر الدنيا والاخره من ان تنزل بي غضبك او يحل بي سخطك لك العزى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك تحتاج السماء لبكاء رسول الله بيقولها وبيعذب تخيل انت واحد يقول لهم يا اخوانا قولوا لا اله الا الله ما فعلتكم عليه من اجل وياخد منه الكفر قولوا لا اله الا الله بس مش كده انت بتقول ايه؟ يقول ان لم يكن الى من تكلوا الى بعيد ان تجهمت عصابي يضربوني ام الى عدو من لك توامر نفسي مكه انا هرجع اعمل ايه؟ سبحان الله ان لم يكن بك غضب علي فلا اسالك ما دام انت مش غلطان يا رب وراضي انا ما يهمنيش بقى يضربوني يعملوا اي حاجه ولكن عافيتك هي اوسع لي ينزل ملك الجبال السلام يقرئك السلام ويقول لك ان شئت ان تطلق عليهم الاخشبين لفعل ورد عن نفسك الجبل الشرقي ده على الغرب خلاص قال يا ملك الجبال لا تفعل ذرهم او دعهم عسى رب العباد ان يخرج من اصلابه من يوحده سلام يا حبيب الله عليه الصلاه حلال ده انت يا اخي في لحظه الغيظ لو صاحب البيت عطل الموتور يوم تروح تعمل له محضر فيه يقول لك ده انا لو شفته افتري فيه لو شفته اخرسأ له يعني اقطع ايدي اللي تفتح الموتور شو ده ايه؟ ده بيبقى اخوه وخارج بره ومانجا برضه بيجذوه مفيش فايده وبعدين وهو راجع يقرأ سورة الرحمن يسلي نفسه ويسمع زيد بن حارثة لا زيد إن الله ناصر دينه ورسوله خف يا زيد يقرأ سورة الرحمن فيسمع همهمات من حوله وإذا به يعلم بعد ذلك أن الجن أن الجن قد آمنت به يبقى إن كنت يعني مكذب عند الإنس فأنت مطبق عند الجن سبحان الله وادي ملك الجبال نزل إيه عايز يا أنت ما تقولش خلاص رجع إلى مكة فوقفوا على مداخل مكة ليمنعوه من الدخول فلا تدخل مكة ذلك خلاص فأرسل إلى سهيل بن عمرو عشان يجيره يقف في حمايته يعني رفض إلى الأخنس بن شريق رفض بعت لمصعب بن عدي وكان أحد عظماء مكة وكان كافر فرضي فجاء بأبنائه السبعة يحملون سيوفهم يحيطون برسول الله إن الله لا يؤيد هذا الدين برجال لا خلق له يعني ربنا أيد الدين بناس فناس يعني بالله عليك أحيانا هو الواحد بيراجع لكن اللي حافظ القرآن يحب يقرأ من المصحف اللي إيه اللي حافظ منه يعني المصحف لو كان 15 سطر يبقى اللي حافظ القرآن عارف مثلا السطر الفلاني الآية الفلانية في السطر على اليمين يبقى حتى هو بيستنى متخيل إيه الصفحه والصف لما تيجي تجيب له مصحف 12 ولا 14 ولا 15 مختلف عن عدد الفصول يتلخبط الحرام سبحان الله العظيم ال- ال- تروح تلاقي المصحف نظيف وتخطيط نظيفه قوي وما فيهوش ولا غلط ابدا مصانع حيد البرج بالمانيا الغربيه يا سلام يا نصر الله يعني ربنا يخصص حداثه الغرب وتقدم الغرب وتكنولوجيا الغرب في نشر دين الله ان الله لا يؤيد هذا الدين برجال لا خلق يعني ربنا له جنود لا يعلمها الا هو فتوحدوه لا اله الا الله سبحانه وتعالى مسلم تلاقي راجل ملوش بالدين خلي بالك لكن لو سمع واحد في الشارع بيسب الدين يعمل ايه؟ ها؟ يطلع يعني. اذكر مره كنا في مسجد وحصل ان جيران المسجد ايه دايما المصلين لقيت واحد جاي يقول انا المعلم فلان الفلاني الكفار انا اللي معلم طب لقيته انت عارف المعلم يبقى له فتحه ايه جيت ولا راح فاككها طالع من جيبه بتاع جلد كده مترشح فيها ايه الخناجر بتاع الزجل اللي تحت الايه بتاع الدرس راح طلعها وقالتها على الترابيزه عندي كده مين بقى اللي ضايقك بقى يا مولانا في الحته؟ طب يا عم ما حدش هنا في الحته، لا لا اه صحيح انا ما بصليش لكن لا ده عند العلماء والمشايخ لا ده احنا نقصح يا عم لا ده صحيح لا. يا ابن الراجل لا اله الا الله بالفطره ها؟ من غير ما صار انا بقول لك ازاي اي الدين بطريقته تعمل شيء عشان واحد يقول ده الشيخ بيلم حواليه لا يعني الفكره ايه؟ اشوف واحد ايه ينصر الدين وخلاص هو ملوش دعوه هو مش قال مين اللي عمل ولا مين اللي سوى ها؟ فسبحان الله العظيم ان الله لا يؤيد هذا الدين برجال لا خلقه يا مصعب بن علي بابنائه يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف حول البيت طبعا ثم بات في بيت المصعب ثم رد عليه جواره بعد ذلك هم دخلوا ايه؟ مكه في هذه الاونه تموت خديجه شوف الاحداث بتتلاحق ازاي انت يا مؤمن لما تيجي حتتين ورا بعض يقول لك يا الله ايه الحكايه لا ده انت كلما المصائب نزلت على دماغك روح قول مرحبا بشعار الصالحين ولما فيها 40 يوم يعدوا عليك بدون مرض ولا مشكله ولا خناقه بينك وبين مراتك ها قول الله هو انا ايه غلطان مع الله ولا ايه الست اتجوزت شهر الثاني ثالث رابع جه ابوها يزورها ده حالك يا بنتي ده انت ده انا جاي لك يابا بكره انا موجود احنا بنقول انا لسه شرفت رجع الراجل تاني يوم الست بتقول لجوزها انت بتحبني؟ مطار يعني بتحبني قوي؟ ايوه انت ده عايزه دليل طب وان طلبت منك طلب تنفذه؟ طبعا طب انا عايز انت طلقني لا الله الله الله الله ايه ده؟ طب ايه اللي مالك ايه اللي ده تحبني اه تنفذك بس كل مره بتنفذ انت ما كنت بتحبني طلقني يا ستي يا دي كانت قوي يا ابوي لحظت عارف ايه؟ روح يا ابوك اللي انا اتجوزتك منه وهم ماشيين رجله اتشنكرت رطوبه راح واقع رجله اتكسرت وده وقت تروح وقت طلع بقى يعني راح ايه راح شايلاه ورجعها البيت قال لها انا اول رجلي ما تصحى وما بروحش عليها فبروح انفذ لك الطلب بتاعي ده انا خلاص انا مش عايز الطلب ليه؟ ليه؟ قالت له اربع شهور يا راجل عايشه معاك لم تمرض مره فخفت ان تكون مغضوبا عليك من الله فلما رجلك اتكسرت قلت لا بقى ده راجل صالح يلا بقى عيش معاه وخلاص ها خلي بالك الشكل اظن الاسبوع الجاي هنلاقي كله جاي رجله مكفسه ولا لا؟ اسال الله العفو والعافيه نسال الله العفو والعافية. لكن اللي يبتلى يصبر ها؟ لان ربنا يبتليك يبقى بيحبك ما يبتليكش يبقى بيحبك لما تلاقي الكلمات كتير الثالثه تقول اه ايه الموضوع؟ انا وصلت ايه؟ بنجح الامام ده الحكايه معقده وكل شويه على دماغك ناس تروح زي الركبه لما كان موجود يبقى ايه؟ قل الحمد لله على نعم الله واسال الله العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره تموت خديجه رضي الله عليه استند وقد ثبت ان الرجل اللي بيعيش في سعاده مع زوجته وتموت ايام او شهور بالكثير ويلحقها صح ولا لا تعملها احصائيه كده لما الست تبقى عزيزه على الراجل او الراجل يبقى عزيز على الست وقليل معهم ها اول واحد يودع الثاني يكبر 30 سنه نفس اليوم اذا شريكة العمر وكان لنا رجل فاضل كبير السن واصفار السن دول الكلام لطيف احيانا فرحنا له عنده 80 سنه زوجته توقفت فرحين على الذكر فقال الله يا استاذ فقال الله طب العيط قوي كان يا حاج ده كلام برضه امال انت لما تعرف كده امال احنا نقول ايه؟ ده انت استاذنا ده كلام برضه زي ما اصل يا اولادي على راي الست اللي كانت بتغني ذكريات يا عم هو ده وقت أخرى، ها؟ ذكريات ايه؟ ذكريات ماشي المهم سبحان الله هو عارف حاجه في نفسه قوي الذكريات بس اكيد ذكريات طيبه اكيد يا اما هو عمل فيها عمل زعلان عليها برضه ها، يعني هو عمل برضه سابقه اعمال مش ولا بوش مكتوبه له وكان عايز يغير لكن نسال الله ان يجعلنا واياكم من المحسنين الى زوجته. اه لان احنا عايزين نحسن الى زوجتنا زي ما اتفقنا ان هي اسيره عندك فلتحسن اسرها زي ما تحب وتبنتك يحترم بنتك تعمل في مراتك اللي انت ايه اللي تحب يحبك في بنتك تحب بنتك ايه جوز بنتك يحترمها ويعزها ويخدمها ويساعدها لكن العكس لا تموت خديجة والزوجة الصالحة عبارة عن ثلث الكافر الزوجة الصالحة عبارة عن ايه؟ حقيقي عبارة عن أم وزمان يمكن تتذكروا أمهاتنا لما كانت تكلم لما كانت والدتك تكلم أبوه تقول له ايه؟ يا إما يا حق ها؟ يا إما يا أبو فلان ها؟ يا إما تقول له يا أخويا خد يا أخويا من كوباية الشاي دي خد يا أخويا هداك شعور بالأخوة يعني ياخد اخته وحبيبته ها وزوجته وامه وبنته يعني كل الحنان فيها وما يبقاش على حد بره صح ولا لا؟ واحد معلم قاعد نحن نفتح بنت اخوه فكل ما يتكلم يتكلم غلط ده ايه؟ ده المعلم ده معلم مسكن لسه غلط يعني الولية ايه؟ بنت بتشتكي بنت اخوه وبكيده ست نفسيه قلت له يا اخي مش كنت تبر اهلك وتصرف عليها ليه كده؟ انا قلت معلم يا معلم بص كلمة انا يا مولانا فقول يا معلم قلنا يا ابني لما مراتك تطلب قرش بتلاقي قرشين لان ابو ثلاثة على الباب وهكذا يا عم معلم اسكت انت بتروج العملية كلامك غلط اه وده كلام وفي عند المسلمين كده سبحان الله فالمسلم الزوجة الصالحة له عبارة عن الصبر الحنون تخيل انت السيدة خديجة بالنسبة لرسول الله يا سلام لما كان يذبح اول ما يذبح ذبيحه يقول ايه؟ ارسله الى صيحبات خديجه يا سلام ودوس يرحب بالست العجوز ورحب بيها قوي على فكره الله عمره ما رحب بحد كده ما هذه العجوز التي ترحب بها يا رسول الله؟ قال لقد كانت تزورنا ايام خديجه يا سلام سلام على الوفاه كان بقى الله يرحم ايامها بقى والايام اللي لا الوفاء الوفاء اللي كان عنده وفاء للجزء صلى الله عليه وسلم يقف على الجبل جبل احد ومع ابو بكر وعمر وعثمان فيستجد احد يقول له خذ اثبت احد فان فوقك نبي وصديق وشهيدان اه اه وبعدين يقول ايه بعد كده؟ احد جبل يحبنا ونحبه يبدل الحب للجبل لان في حبايبه مسكونين فيه شهداء غزوه احد مسكونين هناك عمه وكان شهيد اللي اتسجنوا في احد لما نيجي الغزوات ان شاء الله والعظمه اللي في الغزوات هنشوف ازاي شوف الرسول عنده حنان للجبل وشعر بقى ان الجبل بيحب من صاحب هذا البعير مين صاحب الجبل ده قال شاب من الانصار انا يا رسول الله قال يا بني احسن الى بعيرك فانه يشكو الي انك تحمله فوق طاقته. الجبل مين يشتكي له احل من رسول الله؟ بيشتكي للجبل بيشتكي للحبيب. يقول الراجل ده بيشيلنا اكثر. اتقوا الله في البهائم العجماء في كل ذات كبد مربع اجر. اي حاجه ليها كائن حي ليك فيها اجر عند الله سبحانه وتعالى. الروح الخديجه يحتاج لها قلب الحبيب وياخذ الاحداث الصحاف دي ثلاث ايام يموت ابو طالب شو الاحداث يا خبر بيبقى تكذيب اهل مكه ايذاؤه خروجه للطائف عودته بعد ذلك ولا مسلم هناك الا عداد موت خديجه منع اهل مكه من دخول اليه موت ابي طالب احداث ايه؟ اليوم اللي مات فيه ابو طالب بالليل بعد ما دخل ورجع يطرق الباب يفتح اذا به جبريل يا رسول الله الله يقرئك السلام وانه يستنذرك اليوم فانت ضيف عليه الليله في سمائه آه. آه لازم لازم بقى تتعادل القوى لازم يحصل بقى شرح وتثبيت لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لان الاحداث متلاحقه والدعوه عايزه قوه هو صلى الله عليه وسلم يعني بيقول الى من شكلني ها تعالى معه البراق اكبر من الحمار ودون البغل واقل من الحصان حاجه في النص يسمى البراق او البراق لأنه كالبرق في سرعته يضع حافره آخر ما يقع نظره. يعني يبص زي ما عينه تيجي يحط رجله. وبعدين عارفين انتوا بقيت القصة. يسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمه. لما خفرت بهم التفوا بسيدهم كالشوف بالبدر او كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي امل ومن يفز بحبيب الله يأتمن ايه يا جبريل قال له ده المسجد الاقصى يا حبيب الله قول القبلتين فدخل قال فرأيت الانبياء وقوفا صفا كله باستقبال الحبيب واحد يسأل يا ترى ارواحكم يا ترى اثبتم هذه نعمة وكرم من كرم الكريم سبحانه يعني الله يعلم كيفيته وقف الحبيب تواضعا للصف وطبعا واحد يقوم ده جبريل ادم ابو بكر نوح اول الدعاء ابراهيم ابو الانبياء كريم الله موسى روح الله عيسى فاذا بجبريل ياخذ بيد الحبيب فقدم فصل بهم فانت خاتمهم وسيد الخلق يا حبيب الله مهتم اعلان واضح عام شامل بمكانة الحبيب قال فصليت بهم ركعتين على سنة ابي ابراهيم مع ان ابوه موجود ابراهيم لكن هو يصلي بهم ثم قعد بي او عرج بي الى السماء السابعة اقول لك في روايه البخاري بقى عن عامر بن ابي صعصعه رضي الله عليه فلما فرق فاذا بكل ده لكل سماء اللون كل سماء اللون ونور ماده نختلف عن الماده لكن ندخل في تفاصيل طبعا لان عالم الغيب لا ناخد ايه الحكمه فكلما خرق جبريل الباب قيل من؟ روايه البخاري قال جبريل ومن معك؟ قال محمد مرحبا بك وبمن معك طبعا ترحيب من اهل السماء يعني اذا كان اهل الارض مرحبين يبقى فين مرحب؟ يعني اذا كنت يا محمد قد كفر بك بعض الانس فقد امن بك الجن وان كنت مكذبا في الارض فانت مصدق في السماء التسبيح تسبيح امال ايه؟ حرام فلما يفرق الباب مرحبا بك ومن معك فدخل قال فرأيت ابي ادم من هذا هذا ابوك هذا مرحبا بالابن الصالح او النبي الصالح راى ما راى ثم صعد الى السماء الثانيه اما القصص الغريبه اللي بتسمعها بقى في الكتب اياها ولقي ملك نصه ثلج ونصه نار لا الثلج يطفي النار ولا النار تجد حاجات حوالين علي بابا بقى ده ايه ده مش في الاسلام مش- احنا بنتكلم عن روايه البخاري ها وكتب الصحاحه في السماء الثانية يجد سيدنا إدريس في ال- الثالثة آه، يجد سيدنا القالة آه، سيدنا عيسى وسيدنا مين يحيى آه، وفيها كثرة حسن آه، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام يرفع في السماء الرابعة إلى الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف ابن يعقوب ارفع السماء ال- الخامسة آه، يجد آه، سيدنا نوح يرفع كل مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح السماء الثالثة يجد سيدنا موسى السماء السابعة يجد أباه خليل الله إبراهيم عليه السلام مرحبا بالنبي بالابن الصالح والنبي الصالح بلغ أمتك مني السلام تبقى الحنان ده حنان الأبوة هنا بقى يلا بلغ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة عذب ماؤها حبابها اللؤلؤ والزمرد الحفر اللي فيها وال- والطول اللي فيها لؤلؤ يعني لو امتلكت تبقى ايه بتتسجل بايه بلؤلؤ يا سلام يا اللهم اجعلنا من اهلها يا رب يا رب العباد يقول لك غدا واحده في الجنه تنسيك التموين وطوابير الجمعيه والاتوبيسات و- وهم مدير المصلحه والارشيف وغلافه رئيس مجلس الاداره ونفس بتوع الانتخابات كل ده تنساه كل ده تنساه بمجرد تحط رجلك بس خلاص اللهم اجعلنا من اهلها والمسلمين جميعا يا رب وذرياتنا وابنائنا وازواجنا وزوجاتنا انك على ما تشاء قدير يا رب احسن ختامنا يا رب حباؤها اللؤلؤ غرسها سبحان الله ثمرها الحمد لله خلي بالك كده يبقى الخير اللي فيها بت- بت- بت- بت- بتزرعه بايه؟ ب- بكثره في التسبيح يعني سبحان الله الى السماء السابعه الى كبرى من المنتهى راح سيدنا جبريل وقال هي جبريل الاخرى ما اسمها كده في الايه المنتهى قال صلى الله عليه وسلم نبقها فيها ثمر ثمر زي النبق زي النبق كده النبق كقلال هجر قلال الهجر عباره عن سلعه من الفخار يعني النبقايه قد ايه شوف الزراعه دي غير ذهب سبحان الله واوراقها كاذان الفيله عند هنا جبريل راح وقال قال له لا فما منا الا له مقام معلوم تقدم انت انا لو تقدمت لاحترقت وقت هنا صغير جبريل مخلوق من ايه؟ من نور وما بعد فكرة المنتهى عالم ايه؟ عالم نوراني صح ولا لا؟ طب يبقى النور اللي سيدنا الحبيب لا واخد بالك يبقى اذا سبحان الله العظيم تقدم انت المهم الى ان شعر وحده وتقدم خطوة فإذا ببرد وسلام وعلمت أنني في حظيرة القدس على بشاط الأنس لم أكن أقرب لحظتها لم أكن أقرب لحظتها من الله عز وجل بأقرب من يونس وهو في بطن الحوت. أحنا واحد يفكر أن الحكاية إيه؟ يعني مع الله في مكان لا الله لا يحيط به مكان ولا زمان ها؟ كل من قبل كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك يعني اي حاجه يفكر فيها مخك مش هو ده الله لان آه، انت فاكر اللي راح لابي حنيفه ابو حنيفه قال له انا لا اؤمن الا بشيء اراه قال له طب ماشي تعال عايز ايه يعني؟ قال له عايز اشوف ربنا قال له استنى راح واخده من ايده معاه له على شط ايه؟ دجله دجله الفرات وقال يعني ان الرسول ايه عن سدره المنتهى اربعه انهار نهران باطنان دول منبعهم في الجنه ونهران في الدنيا النيل والفرات اه عرف يعني كما رأى روايه البخاري يعني برضه النيل ده خير يعني سبحان الله وربنا يديمها علينا نعمه يا رب العالمين سبحان الله ف احنا كنا بنتكلم في ايه؟ الله يرضى عليك فابو حنيفه قال له تعالى فحفر تكفر وجاء جرد الويل ياخذ من نهر جدا ويحط في الحفر ياخذ من نهر يحط في الحفر قال ابو حنيفه حفر فين؟ قال له انت عايز ايه؟ قلت لك اورينا ربنا قال له طب انتظر حتى انقل ماء هذا النهر في هذه الحفره قال له ابو حنيفه أيعقل أن ينقل كل ما هذا النار في هذه الحفرات الصغيرة؟ قال يعقل بعقلك الصغير أنت أن ترى الله عز وجل. آه، سبحان الله. فإذا الله عز وجل لما علم الحبيب أنه في حضرة الله عز وجل أسرع كما تقول بعض الروايات بخلع عليه. على غرار مين؟ كريم الله موسى اخلع عليك انك ايه؟ الراجل قال له لا لا تخلع عليك وده فتلعثم شوف صاحب البلاغه لما علم انه في حضره الله ايه؟ ما عرفش يقول حاجه فجمع له الكلام صلى الله عليه وسلم لكن ايه؟ فالهمني ربي فقلت التحيات لله الصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات لله فقال الله عز وجل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليه وما أدبا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فضجت ملائكة السماء وملائكة الأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللي يهمنا في الرحلة دي انت عارف القصة ليه جبريل قدم له ثلاث أكواب كوب من العسل وكوب من الماء وكوب من اللبن فشرب الايه؟ اللبن فقال ايه؟ قبتك على الفطرة وتزين له الدنيا وأشع عنها وشاف سبحان الله اللي بي- بيزرعوا ويحصدوا في نفس الأرض وشاف المغتابين والنمنمين والمرابين واللي بيعملوا خير واللي بيجاهدوا في سبيل الله كل هذه صور نتوقف عند الأمر بالإيه؟ بالصلاة ناخد فيها الإيه؟ الجزء الباقي أو يعني الشريحة ناخد الجزء الباقي طيب خمس دقايق كده إيه؟ في أس- بعض أسرار الصلاة نتكلم عن تلك الصلاة بعض أسرار الصلاة وان شاء الله المره الجايه باذن الله حديثنا كله سوف يكون عن الصلاه ان شاء الله. نتوقف بقى الصلاه اكبر حاجه بقى ما كانتش معاها خير يعني أ- يعني اول ما يسال العبد يوم القيامه يسال عن صلاته وجد كبيره قبلت وسائر عبد وجد ناقصه ردت نادى المنادي حي على الصلاه حي على الفلاح المسلم يخطر بباله ايه؟ النداء يوم القيامه يا فلان يا ابن فلان بالله يا رب يبقى بكل اذان تتذكر نداء الله عليك يوم القيامه. يبقى ربنا بينادي حي على الصلاه حي على السعاده حي اي تعالى اسم فاعل مضارع بمعنى ايه؟ او امر بمعنى تعالى الو اجري اجري اسرع سبحان الله هل فاذا توضأت ما في الاذان او قبلها توضأت انت بتحاول ايه؟ وانسان برضه عن فكر الوضوء ان شاء الله حاول تتنظم ظاهرك طب وقلبك توطيه ازاي؟ قلبك توطيه ازاي؟ ها تطهره ازاي؟ يبقى زي ما تطهر ظاهرك تطهر ايه؟ باطنك. لان انا شايف منك ايه؟ اصغر صوره عايزين بقى ربنا يرى منك اصغر صوره ده الوضوء تعال للصلاه الله اكبر بيسموها الفقهاء ايه؟ تكبيرة الايه؟ الاحرام. قالوا لازم تكون صادق في كلمة الله اكبر. يعني ايه؟ وانا كذاب؟ قال لك اه انت ممكن تكون نصاب كذاب ومكان. عندما تقول الله اكبر بلسانك ومخك بيجيب لك حسه او مشوار او او او يبقى الحسه اللي طغت على تفكيرك في الصلاه صارت اكبر والعياذ بالله عندك من الله فانت كذاب في قولك الله اكبر. اذا انت كاذب في قولتك. يقول لك الله عز وجل عندما تقول الله اكبر انت تفكر في الزوجه والولد والمال والدنيا والوظيفه والمركز والانتخابات والترشيحات والكلام الفاضي ده كله تقول الله اكبر يقول الله لك كذبت يا عبدي فلست اكبر شيء عندك انا لست اكبر شيء عندك لما قال يا رب تخيل الواحد يبقى منظره ايه دلوقتي لو وقف قدام ابوه يعني اتاخرت ليه في المدرسه؟ اصل كان عندنا حزب الطشام يقول له كذاب الواد يتكسب نموذج ما يتكسبش كسب فما بالك وانت بين يدي الله ويقول لك كذبت يا عبدي يا الله اللهم اجعلنا من الصادقين يبقى الله اكبر بعدين الدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتقدست اسماؤك ولا اله الا غيرك ولا حول ولا قوه الا بك وجهت وجهي اليك والجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت كل ده تتربص بالمعاني عشان تعد نفسك للدخول وبعدين تدرك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت عارف إن واقف لك عايز يخليك تسرح عايز يبعدك عن الصلاة عايز يفكر لك بالمشا- بال- بالمشاكل طيب وهنتكلم في اسرار الصلاه بموضوعات كثيره بس بعد ما نعرف ايه فقهها من اركان ومن فرائض ومن نوافل ومن سنن ومن مستحبات ومن مكروهات ومن مبطلات هكذا شروط صحه الفرهيه اركان الوضوءيه اداب الطهاره الظاهره والباطنه ما هي هذا موضوع حديثنا ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا الاثنين القادم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونشكركم بحسن استماعكم نقول جميعا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نخالف امرا من اوامر الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام والله على ما نقول وكيل انا داع وانتم امنوا اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضار وارحم كل ميت فك اللهم كرب المكروبين اللهم فك كرب المكروبين اللهم فك كرب المكروبين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين واكتب لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين واطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن انزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وأكرر الشكر لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم